بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين عاوز اكلمكم بنعمه ربنا عن موضوع ازاي الواحد يغلب الحزن في الليله دي قيل لاول مره على فم ربنا يسوع له المجد نفسي حزينه او نفسي حزينه جدا حتى الموت وكتير من الناس بيستغربوا هل المسيح له المجد ممكن يحزن زينا لدرجة معلمنا متى ومعلمنا مرقص قالوا بدأ يكتئب مش بس يحزن ابتدأ يحزن ويكتئب يعني هذا الحزن له درجة شديدة لدرجة اللي احنا بنسميه ساعات الاكتئاب هل ده يليق بالمسيح له كل المجد إله الكل أن يقال عنه أنه حزن يليق لأن ربنا يسوع له المجد لاهوت كامل وناسوت حقيقي إن كان المسيح له المجد لا يحتاج أن يأكل بلاهوته فهو يحتاج أن يأكل بناسوته المسيح له المجد لا يحتاج أن ينام بلاهوته ولكنه يحتاج أن ينام بناسوته فالمسيح له المجد لا يستطيع أن يحزن حزن البشر باللاهوت ولكنه يحزن حزن البشر بناسوته فالحزن سمة من سمات الإنسان والحزن الشديد مفيش حد ما بيعديش عليه وزي ما ربنا يسوع له المجد علمنا كل حاجة بحياته علمنا ازاي نصلي علمنا ازاي نحب الناس علمنا ازاي نجتاز التجارب علمنا كمان وقت الحزن الشديد نعمل ايه وهو ده بنعمة ربنا موضوع تأملنا النهاردة ايه اللي المفروض نعمله حين نقع في حزن شديد او اكتئاب او كآبة قلب وقيل عنه في أشعية 53 انه مختبر الحزن قيل عن المسيح له المجد انه مختبر الحزن عشان لما الواحد فينا يقول له يا رب انا حزين قوي ما يقدرش يقول له انت مش حاسس بيا يقول له يا ابني انا حاسس بيك انا حاسس بيك لانك لو كنت حزين انا حزنت زيك ويمكن اكتر فاوعى تقول انت مش حاسس بيا لا انا مختبر الحزن انا خبرة في الحزن آية تانية تقول في كل ضيقهم تضايق وفيما هو تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين فأي واحد يدخل في حزن جديد أو كآبة قلب بيحط على طول الليلة دي قصاده ربنا يسوع في جثماني والعرق نازل زي الدم ودموع وتنهدات وساعات صعبة جدا من الصراع مع الحزن بالمناسبة كلمة جثماني معناها معصرة الزيت لأنه المكان ده جزء من جبل الزيتون وجبل الزيتون أغلبه شجر زيتون ويبدو أن الأماكن دي بيعصروا فيها الزيتون ويطلعوا زيت فكلمة جثماني نفسها اسمها معصرة الزيت فربنا يجوز اختار المكان ده عشان يحسسنا بالمعنى ده لما قال في أشعية جزت المعصرة وحدي يعني أنا دخلت معصرة ما حدش حس بيا كان جوايا معصرة من الآلام ما حدش في الدنيا يتحملها اخترتها لنفسي وجزتها لوحدي وكلمة المعصرة دي يحسوها الناس الحزانة والمكتئبين الواحد يحس انه قلبه يعتصر من الألم ويحس انه ألمه مش ممكن حد يحسه او يشترك فيه الصراع الداخلي ده او الضغط النفسي ده احيانا الواحد يتخيل ان مفيش حد في الدنيا ممكن يشعر باللي جوايا ابدا فربنا يسوع اختار هذا المكان والاسم والظروف دي عشان يقول لنا كلنا نفسي حزينة حتى الموت تعالوا نتعلم زي ما بنتعلم من ربنا يسوع كل حاجة ازاي الواحد اذا جرب بحزن او اذا دخل في حزن شديد وكآبة يغلب الحزن أول تصرف ربنا يسوع له المجد عمله أنه خرج إلى حقل يقال له جثمان جثمان ده مكان معروف للتلاميذ ومعروف ليهوذا بدليل أن يهوذا كان عارف المكان وجاب العساكر عشان يمسكوا المسيح له المجد في المكان خروج الشخص الحزين المكتئب إلى مكان في الطبيعة أحيانا بيكون خطوة في خروجه من الاكتئاب مجرد الخروج أفكركم بحادثة زي كده في الكتاب في العهد القديم إيليا النبي وهو شخص قوي جدا وقف تصدى لمملكة الشر كلها بزعامة إيزابيل و... ونزلت نار من السماء بصلاته تاكل الذبيحة دخل في حزن شديد واكتئاب وقال له يا رب خد نفسي لأن نفسي لأن موتي خير من حياتي قتلوا أنبياءك وهدموا مذابحك وبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي فخذ نفسي ودخل في حزن شديد وبعدين ربنا بعت له ملاك أكله لقمة ونام إنما مش قادر يصلي ومش قادر يخدم وبقى هربان من الناس فربنا قال له طب تعالى لي الجبل راح مسافة 40 يوم مشي لجبل الله حريب المشي الكتير ده والخروج بعيد عن الدنيا إلى مكان هادئ ومكان محبوب بيساعد القلب إنه يهدى فربنا يسوع اختار هذا المكان الهادئ المحبوب حتى هو عارف إنه مسلمه هيسلمه في المكان ده لكن هو خرج إلى هذا الموضع لكي يصلي لأن ده مكان محبوب عند ربنا يسوع له المجد فأول علاج للكآبة إن الواحد يخرج بره الجدول المعتاد بتاعه والروتين اليومي وده بالنسبة لنا احنا بقى وبره الضغط العصبي وبره الناس العادية يطلع بره شوية وياخد كده بريك ويهرب إلى مكان محبوب عشان يعرف يقعد مع ربنا ويصلي زي ما انتوا فاكرين إيليا لما وصل الجبل وتقابل مع ربنا واشتكى ربنا تاني قال له إيليا ما حصلش حاجة ارجع وارشم إليه شعب نبي عوضا عنك وامسح ياه ملك وأبقيت لنفسي سبعة ألاف ركبة لم تنحني لبعر وفم لم يقبله أنت مش شايف الحقيقة حزنك خلاك إلي ما انتش شايف كل الحقيقة فين هدموا مذابحك وانت لسه عامل مذبح بإيدك ونزلت النار كالت منه انت بس من كتر الحزن ساعات ما بتشوفش الصورة صح ده كان كلام ربنا مع إليه برضه يونان النبي وهو نبي عظيم لم يكتئب في بطن الحوت إنما اكتئب بعد توبة نينوى وقال له رب أليس هذا كلامي إذ كنت بعد في أرضي يا رب خد نفسي لأن موتي خير من حياتي ما هو لما الواحد يوصل يقول يا رب خدني يبقى إيه الحزن زاد شويتين والكآبة غلبته ولما يقول موتي خير من حياتي ده شعور أي شخص حزين زيادة ان الموت اسهل عليه من الحياة مع ان ده نبي والتاني نبي عظيم طب ده احنا بنتكلم عن ربنا يسوع النهاردة له كل المجد اذا الحزن ما هواش غريب عن الطبيعة البشرية ولما حد فيكم يتعرض لحزن ما يعتبرش ده عدم ايمان ولا انه بعد عن ربنا اذا كان المسيح له كل المجد هو نفسه حزن هذا الحزن الثقيل برضه يونان خرج تلاحظوا انه خرج وربنا عمل له اليقطينة عشان يطيب خاطره ففرح باليقطينة اذا مجرد لقاء الطبيعة والخروج للطبيعة والبعد عن الضغط النفسي المعتاد ده اول علاج للحزن الشديد والكآبة انما ده لوحده مش كفاية طبعا لان ربنا يسوع لما راح الثماني خد تلاميذه معاه والاول مرة ربنا يسوع له المجد يظهر وكأنه ضعيف طبعا حاشاك يا رب انك تكون ضعيف لكن تاني نقول ان كان لاهوت لا يحتاج لانسان فناسوته او طبيعته البشرية تحتاج لانسان فقال لهم خليكم معايا وامكثوا هتلاقوها في صلوات الساعة السادسة النهاردة واسهروا معي وابتدى يعاتبهم لما يناموا منه يقول لهم ما قدرتوش تسهروا معايا ساعة هنا حاجة مهمة ان المكتئب او الحزين يحتاج الى شخص محب طبعا ربنا يسوع هنا اظهر ان الاشخاص دول ما قدروش يساعدوه باي درجة لانه قال جزت المعصرة وحدي ومن الامم لم يكن معي احد وفي آية تانية في المزمور تقول ايه انتظرت رقة فلم تكن معزين فلم أجد يعني ربنا في ساعة حزنه استنى حد بس يقعد جنبه يطيب خاطره ما هم مش هيعملوا حاجة في الأول وفي الآخر التلاميذ هيعملوا إيه إنما حتى وجودهم نفسيا أثروا فيه حتى مشاركتهم ليه في اللحظات اللي بان عليه شدة الألم النفسي ما تعاطفوش معاه أو ما حسوش بيه كفاية طبعا دي تزيد الآلام النفسية لما الواحد يبقى معشم في حبايبه وأقرب الناس ما يبقاش حاسس بيه بتبقى صعبة أوي لأن الأول مرة يشوف ربنا يسوع له المجد بهذه الدرجة من الحزن وبالمناسبة بولس الرسول في عبرانيين ذكر حاجة ما ذكروهاش الإنجليين الأربعة على اللي حصل في الليلة دي قال قدم بصراخ شديد ودموع في الليلة دي طلبات وتنهدات للقادر أن يخلصه من الموت وسمع له من أجل بره يعني مش الليلة دي بس كان فيها عرق نازل زي الدم من كتر الحزن كان في تنهدات شديدة وفي صرخات في قلبه وفي دموع شديدة عشان كده حب ياخد مسافة ويصلي لوحده لكن تاني حاجة نقولها ان طبيعي وانت حزين تكشف قلبك لأقرب الناس ليك وتعبر عن احتياجك للي حواليك مش غلط ابدا في حزنك الشديد او كآبتك انك تعبر عن احتياجك للي حواليك ليه ربنا قال لهم نفسي حزينة ده قال لهم هم نفسي حزينة ما قالش كده للآب السماوي في الآب السماوي كان له صلاة أخرى إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس مش غلط أن الواحد فينا وهو مكتئب وحزين يلجأ لأحبائه المقربين الروحيين ويقول لهم أنا تعبان أنا محتاجكم تصلوا معايا أنا محتاجكم تسهروا جنبي خليكم قريبين ليا أنا دلوقتي غير في أي وقت ربنا من اتضاعه عشان يعلمنا قال مش عيب تعملوا كده خليكم متواضعين وماله لما الواحد يحتاج إلى من حوله دي حاجة طبيعية ربنا خلقنا البعض فإذا كان الله له كل المجد في تجسده احتاج إلى بشر طب وماله ألا نحتاج إلى بشر يساعدونا في وقت الحزن إنما خلي بالكم ما تعشموش كتير في الناس برضه كما خذل التلاميذ ربنا يسوع كتير ما هيخذلنا الناس لأن الناس لو حسوا بيك مرة مش هيحسوا بيك كل مرة ولو طيبوا خاطرك شوية مش هيقدروا يحسوا بكل اللي جواك مش هيقدروا يدخلوا إلى أعماق قلبك مش هيقدروا الشيلة شيلتك والألم ألمك والوجع وجع في قلبك فأنت اللي هتشيله لكن اللي حواليك يجوز يخففوا عنك برضه تلاحظوا من حكمة ربنا يسوع له المجد وهو بيعلمنا ازاي نتعامل مع الحزن خد التلاميذ كلهم ولا 12 او ال 11 بقى لان يهوذا راح يخون ساب ثمانية وخد ثلاثة ودخل إلى عمق أكتر في جسماني وبعدين ساب الثلاثة ونحو رمية حجر راح لوحده يصلي فكأن مش كل الناس تقدر تعرف أسرارك وما ينفعش تكشف اللي في قلبك لكل حد ولازم يبقى في درجات من العلاقات في ناس شايفينك متضايق تقول لهم طب صلوا لي في ناس قريبين شايفينك متضايق تقول لهم انا اصلي مجروح من الناس اللي حواليا ممكن تقول كلام اكتر ممكن تكشف سر اكبر لكن في الاخر لا دول هيقدروا يريحوا ولا دول هيساعدوا كتير لأنه في الآخر دي معركة بينك وبين ربنا العلاج الجذري اللي علمه لنا المسيح له المجد الليلة دي في التغلب على الحزن الشديد هو الصلاة لما قال لهم نفسي حزينة تلاحظوا ان انجيل مرقس قال ناموا من الحزن ناموا هم من الحزن من كتر ما شايفين المسيح له المجد حزين كده اتضايقوا قوي قاموا ناموا وهو عاتبهم لكن ده تصرف خطأ في معاملة الحزن إلي عمل كده كل ونام ففضل مكتئب فصحى الملاك تاني قال له كل تاني قام كل تاني قال له بيقول لك تعالى الجبل بقى تعالى صلي بقى احنا هناكل وننام وده هيطلعك من الحزن ازاي الاكل والنوم ما يطلعش من الحزن ما يعالجش لكن احيانا الانسان في كآبته يلجأ للنوم والأكل كمحاولة للتهرب من الحزن بس ده ما بيغلبش الحزن فبينما التلاميذ ناموا من الحزن ربنا يسوع عشان يعلمنا الصح قضى الليلة كلها صلاة نحو رمية حجر جسى أو خر على وجهه وبدأ يصرخ ويقول إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك وهنا صلاة ربنا يسوع له المجد مدرسة في الصلاة ليه؟ تلاحظوا أن ربنا يسوع ما دخلش في تفاصيل الوجع اللي تعبه لأنه النهاردة في علم النفس بيقولوا لما الواحد يكتر أحزانه ويقلب الأوجاع جواه وجعه يزيد عليه يعني لو مثلا واحد فينا قعد يقول ده أنا أقرب الناس ليا خدعوني ده جرحوني قدام كل الناس دول سابوني وانت بتشكي كده عمال يصعب عليك نفسك والوجع بيزيد لا ربنا يسوع ما بيقولش نغوص في أعماق الأوجاع لا اشكي من حقك تشكي ربنا لكن وانت بتشكي عبر عن مشاعرك ما تدخلش إلى تفاصيل الأزمة لأن التفاصيل معناها مخك مش راضي يسكت ومخك عمال يبهدل في قلبك والوجع بيزيد جواك كل اللي قاله ربنا يسوع له المجد إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس لو تتشال على فكرة الكأس عند بعض القديسين مقصود بها كأس الحزن مش كأس الموت لأنه قبلها بيقول نفسي حزينة حتى الموت يعني هو عارف أنه داخل على موت طبعا وقال من أجل هذه الساعة قد أتيت لكن مرارة الكاس الكاس المرة بتاعت الحزن الفظيع اللي جوه قلب ربنا يسوع ده هو ده اللي عاوز يطلع منه أحيانا يبقى الواحد عنده الموت أهون من الحزن والكآبة اللي في قلبه فربنا يسوع مش خايف من الموت طبعا ده من أجل هذه الساعة قد أتى لكن المر اللي في الكاس ده شديد فقال له رب فكها وعشان كده بولس الرسول قال سمع له من أجل بره سمع له يعني المرارة راحت دخل على الصليب وهو منتصر وهو قوي يعني الليلة دي كانت ليلة صلاة ودموع وعرق وتنهدات وصراخ إنما هو داخل على الصليب على المحكمة بقى قبل الصليب منتهى الثبات مش ولا دمعة واحدة تنزل قدام بيلاطس ولا هيرودس جبار لأنه بيعلمنا ازاي الواحد في الحزن الشديد يصرخ لربنا ويطلع كل مشاعره قدام ربنا ويطلع بعد كده قدام الناس وكأن ما فيش أي حزن الصلاة يسميها يوحنا الدرجي مبدد الحزن يسميها كده الصلاة مبدد الحزن يعني عندك حزن تقيل على قلبك أيا كان سببه مش هتفك غير لما تصلي كتير والصلاة مش معناها دقيقة ودقيقتين ده قضى ساعات في الصلاة ربنا يسوع قعد ساعات يصلي وبعدين الصلاة مش معناها كلام مجرد تقوله خلاص هنا تلاحظوا ان ربنا يسوع كان بيكرر الصلاة لأن الشخص المكتئب أو الحزين جدا يجوز ما يقدرش يمسك إجبية ويصلي لكن بيطلع اللي جواه في صراخ يا رب فك عني يا رب فرح قلبي يا رب شيل عني الحزن ويقعد يعيد ويزيد وماله وماله التكرار واللجاجة هنا يقول في إنجيل لوقا كان يصلي بأشد لجاجة يعني كل شوية بيزود لكن نفس الكلمات نفس الكلمات بيكررها فتكرار الكلمات اللي طالعة من قلب مجروح زي كده ده دي صلاة جميلة عند ربنا ومقبولة لأن المسيح له المجد بيعلمنا الصلاة ومن هنا علمتنا الكنيسة صلاة يسوع أن الواحد يعيد ويزيد ويقول يا رب يسوع ارحمني يا رب يسوع المسيح أعني يا رب يسوع انقذني اللجاجة والإلحاح مش ضروري تغير في الكلام مش ضروري تقول كلام كتير مختلف عن بعضه في الصلاة لأن في الوقت ده حتى المخ أحيانا يكون عاجز أنه يطلع كلمات جديدة الواحد بيشكي الواحد بيصرخ ففي الصراخ مش هيقول كلام كتير الصلاة أجمل علاج للحزن وما تستسلمش للنوم وانت حزين قاوم النوم بالصلاة وطلع كل الفوران اللي جواك في الصلاة هتلاقي نفسك هديت وبعدين ربنا يسوع له المجد عشان يعلمنا أظهر كأنه ما زال محتاج إلى تلاميذه فراح لتلاميذه وقال لهم أما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة مش كنتوا تسهروا معايا ساعة واحدة وبعدين بقى باتضاعه العجيب وحبه قال لهم معلش الجسد ضعيف الجسد ضعيف انتوا باين عليكم نعسانين طيب يا رب ما تضايقتش ان هم مش حاسين بيك ده انت يا رب في حياتك كلها ما طلبتش من حد يقف معك زي كده لا ما اتضايقتش ليه لاني لست وحدي الاب معي ارجع اكمل الصلاه في واحد ما بينامش هو اللي حاسس بيا لما تلاقي الناس مش حاسين بيك ما يصعبش عليك نفسك دي فرصة تحس باللي بيحس بيك هناك من لا ينام أبدا وبيستنى صراخك ودموعك وصلواتك فرصة روح اشبع تاني بالصلاة فرجع تاني وسجد وبدأ يصلي تلاحظوا ربنا يسوع له المجد استخدم كلمة يا أبتاه وفي إنجيل مرقس جابها يا آبا الآب آبا دي التعبير الآرامي ساعتها أو حتى اليوناني عن كلمة يا بابا لأنه الإنسان الحزين المجرب من أكتر الحاجات اللي تعزيه وتشفيه إحساسه بأبوة الله ففي اللحظة دي قال له يا أبتاه إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس أو يا آبا الآب أيها الآب أبويا لو تعدي الكاس دي عليا هنا لو بكلمة أبانا الذي اللي احنا بنقولها عشرات المرات في اليوم دي ده كلمة أبانا لوحدها تطلع كل الحزن اللي في قلبك لو عرفت تقولها كما تعنيها انت يا رب ابويا يعني انت حاسس باللي انا فيه انت عارف كل اللي جوايا محدش في البشر هيضرب اللي انا فيه ابدا محدش يقدر يحس بده كله انما انت ابويا لو التلاميذ خذلوني لو حتى بطرس ويوحنا ناموا لو العذراء نفسها مش جنبي تظل انت ابويا يا ابتاه ان امكن ان تعبر عني هذه الكاس فهنا تذكر ابوه الله مريح جدا للحزين والكئيب كمان يجد حضن لان الحزين بيبقى محتاج حضن يعني واسع كده يدفيه ويطبطب عليه مش محتاج منطق على فكرة الحزين مش محتاج يعني فلسفة وشروحات وحلول عقلانية لا لأن أحيانا زي ربنا يسوع له المجد في تجربته هنا هو عارف اللي هيحصل بالظبط لكن بتجسده وبناسوته الحقيقي لازم يشعر بكل الألم وفي خيانة وفي ظلم وفي عار وفي لعنة وفي إهانات وفي تجديف وفي حاجات صعبة قوي هيحسها وحاسسها ما ينفعش الحاجات دي تتلغي حاجة تاني ربنا يسوع له المجد عملها هي السجود لما يقول في الأناجيل هتلاحظوها في متى 26 ومرقس 14 وفي لوقا 22 إنه خر على وجهه شوفوا كنيستنا الحلوة بتعلمنا المطانيات والمطانية يعني السجود فيها سر لأن القلب الحزين حين يسجد زي اللي بيدلق الحزن بيدلقه قدام ربنا الحزن والتنهد لما يعبر عنه بالسجود للأرض التذلل ده يرفع الحزن لأن ربنا دايما يعطي نعمة للمتواضعين ربنا لما يلاقي الشخص منسكب امامه كده منكسر القلب واقع على الارض قصاده كده يتحنن ويحط ايده بلمسه كده فرح وتعزيه ترفعه ايوب في اخر تجربته قال له يا رب انا هندم واحط راسي في التراب قعد 42 اصحاح مش راضي يوطي راسه والتجربه جديده والحزن واكل قلبه فين لما فاق وقال له يا رب خلاص هحط راسي في التراب قال له خلصت خلاص راح الحزن وراحت التجربة ما كنت حطيت راسك من بدري اللي يعرف يحط راسه في الأرض بتذلل حقيقي بسجود باتضاع بانكسار القلب المنكسر والمتواضع لا يرزل الله لازم يطلع منها فرحان لازم الحزن ده يخف عنه ما تستعجلش في الصلاة لأنه كمية الحزن اللي في القلب دي معصرة خلي المعصرة إيه ت- تستوي تاخد وقتها فعشان يطلع الزيت اللي طالع من الصلاة ده زيت نقي خد وقتك بدل تعبان وحزين ما تستعجلش فضي كل حاجة يعني أخطير زي ما واحد بيرجع اللي في معدته يقول له طب رجع رجع كويس خليك تفوق خليك تروق كده لما الواحد يكون حزين جدا بيبقى عاوز يطلع كل ده كويس خليه يطلع كل حاجة يوم يطلع بعد كده آه، مش مش تعبان خفت الحكاية خفت الحمولة ده السر اللي قاله ربنا يسوع تعالوا إلي يا جميع المتعبين وإيه والثقيل الأحمال وأنا أريحكم احملوا نيري عليكم بعض الآباء قالوا إيه هو النير قال بس الصلاة طول بالك في الصلاة هو ده النير نيري هين حملي خفيف أنا مش طالب كتير طالبكم تصلوا بس عشان قلبكم يرتاح إنما الثقيل الأحمال الحمل التقيل ده عليا أنا أنا اللي هشيله بس صلوا صلوا كده وخدوا وقتكم في الصلاة حاجة تاني عملها ربنا يسوع له المجد أنه ربنا يسوع ما استسلمش للأفكار السلبية بمعنى إيه؟ الحزين أفكاره بتكمل عليه أفكاره بتتعبه أكتر يبقى الفكر عمال يودي ويجيب لو كانوا عملوا لو كان حصل طب هم سايبيني طب ظلمني وبعدين الافكار السلبيه دي افكار الاكتئاب والحزن دايما معاها مبالغات زي ايه مثلا زي يونان لما قال له ايه إيه يعني خد نفسي وزعلان جدا زعلان ليه يا يونان دلوقتي نينوى تابه ودي كرامه ليك انت ده ربنا يسوع بعد بعد مئات السنين هيقول اهل نينوى تابوا بمنادات يونان يعني اتحسبت لك وانت ما كنتش ليك نفس في الموضوع طب زعلان ليه ده انت المفروض تبقى في قمة افراحك وانت شايف نينوى تايبين دلوقتي ما هو مكتئب وعاوز تموت ايليا قبل موقف الك- الاكتئاب اللي وقع فيه ده كان قبلها باصحاح كل الشعب هتف وقال الرب هو الله بعد سنين من الوثنيه يعني كان المفروض ايليا يبقى في قمه افراحه وانجازاته الناس كلها تابت على ايديه وربنا تجاوب معاه ونزل نار من السماء كلت الذبيحه بتاعته شهاده ليه وشهاده لان الرب هو الله امال ايه اللي حاصل لما الواحد يقع في حزن شديد زي تقولوا كده ما بيشوفش بيشوف كل حاجه غلط بيشوف كل حاجه ضلمه والاستسلام للافكار دي يزود الحزن يبقى زي الدوامه اللي عماله تسحبه لتحت نكسر الدوامه بايه وقف مخك وشغل قلبك وقف مخك وشغل قلبك يعني ايه وقف دماغك اللي عماله تقول عملوا فيا وسووا وهيحصل كل ده كلام مش حقيقي مش حقيقي انت سامع صوت نفسك الداخلي وده صوت مغشوش زي ايليا اللي بيقول هدموا مذابحك وقتلوا انبيائك ما انت عايش اهو وبعدين ربنا بيقول لك في 7000 ركبه لم تنحني وانت لسه عامل مسبح وكل مرتفعات الاوثان اتشالت قبلها بيوم انت بتقول عكس الحقيقه هو الكتاب كده والحزن الشديد كده يخلي الواحد شايف الصوره قاتمه جدا وهي مش حقيقيه الشطاره هنا بقى ايه ان الواحد يوقف عقله بالصلاه لما قلبك يفضل يصرخ لربنا ويركز في ربنا تلاقي العقل هدي والافكار المتعبه دي هديت والخناقه اللي جوه دماغك دي راحت فوقف عقلك وشغل قلبك لانه في الوقت ده العقل متعب او بطريقه تانية لما القلب يتقن الصلاه القلب هو اللي بيحط الافكار الحلوه في العقل القلب هو اللي يرجع يرد على الصوت الوحش اللي جواك في صوت جواك بيقول خسر خربت كل حاجة راحت استنى بس ولا حاجة راحت ولا في خسارة ولا حاجة ده كلها مكاسب الصوت ده اللي كله إيمان وكله رجاء وكله وعود من ربنا يطلع بالصلاة ما يطلعش لوحده لما الواحد يصلي يبتدي الروح القدس يطلع من الخزين اللي جوه لأن الروح القدس جوه القلب فيبتدي يذكركم بكل ما قلت لكم يرشدكم إلى كل الحق فالصوت اللي بيقول لك أنت مفيش فايدة منك الحكاية ملهاش حل بيطلع صوت تاني يقول إزاي بقى كل الأشياء تعمل معا للخير ده أنت ربنا بيحبك جدا ده كل حاجة هتمشي زي الفل ده الصليب بداية القيامة ده هي لازم باب ضيق عشان بعد كده تيجي الأبدية الصوت ده ما يطلعش غير بالصلاة فلما الواحد يتعلم من ربنا يسوع ازاي يصرخ في الصلاة ويقضي الليل في الصلاة ويعالج نفسه من الحزن والكآبة بالصلاة تبتدي الأفكار الحلوة تظهر وتغير عقله يبتدي يهدى الحاجات اللي علمها لنا ربنا يسوع في الليلة دي الكلمة اللي بيقولها في الصلاة لكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك أو لا مشيئتي بل مشيئتك طبعا احنا عارفين انه مشيئة الأب والابن واحد لكن هو عشان بيعلمنا كمان ان الإنسان حين يضعف بيبقى مش عاوز أي مرار بينما المرار ضرورة لخلاص الإنسان بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله عارفين زي إيه؟ زي طفل صغير بابا أو مامته جايبين له دواء مر وبعدين يقولوا له حبيبي اشرب يقعد يقول لا مش عاوز طب يا حبيبي انت مش عاوز تريح تسمع كلام بابا وماما يفضلوا يحايلوه يقول ما انا عاوز اسمع الكلام بس هو مر انا بشبهها على نفسنا وبعدين في الاخر يشرب لانه الدواء المر هو اللي فيه شفاء فهنا لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك اجمل علاج او اجمل خروج من اي ازمه ان احنا في مشيئه الله احنا اولاد ربنا ما بيعملش حاجه غلط كل اللي بيعمله صح وكل اللي بيعمله خير وكل اللي بيعمله لصالحنا اصغر الامور واكبر الامور بادق التفاصيل كله لينا فلما تكون انت عاوز تغير شكل الواقع انت بتاذي نفسك تغيير شكل الواقع حسب ارادتك انت يأذيك ويأذي اللي حواليك انت مصدق ده ولا لا الشطارة انك تقول له شيل الكاس بتاعت المرارة بس ما تخلي ما تعملش اللي على هوايا انا ما تعملش اللي انا نفسي فيه ما تمشيش ورا كلامي لما بقول لك المشكلة تمشي كده ولا كده انا مش شايف يا رب انت اللي شايف مش انا اللي همشيك يا رب انت تمشيني انا بس طالب تعبر عني هذه الكأس فك عني بس الازمة دي فرح قلبي بس ريحني من جوه بعد كده اعمل اللي انت عاوزه لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك جوه الصلاة الواحد بيتعلم التسليم والاتكال بيرمي على ربنا فبيطلع خفيف بيقول له خلاص انت يا رب اللي مسؤول مش انا اللي مسؤول بدون الصلاة الواحد شايل شيلته وحاسس ان هو اللي مسؤول وهو اللي مطلوب منه قرارات وهو اللي بيتصدى للمشاكل هو انت ايه يعني انما جوه الصلاة الواحد بيكتشف انه صغير قوي وان ربنا هو اللي شايله شيل فيقول له خلاص شوف انت عاوز تعمل يا رب واعمله اللي انت شايفه حلو اعمله انا اثق يا رب ان ارادتك احسن من ارادتي انا متأكد ان تدبيرك احسن من تدبيري انا عندي ايمان كامل ان اللي بتختاره لي احسن من اللي بختاره لنفسي بس انا هفضل اطلب منك ايه اعبر عني هذه الكأس انا مش طالب اكتر من كده كأس المر لما يقول في حتة تاني كأس المر التي اعطاني الاب الا اشربها يعني يديني كأس مر واقول له لا مش معقول تلاحظوا قبلها بكام يوم جت ام ابني زبدي تقول لربنا يسوع ايه قل لابني واحد يقعد على يمينك وواحد على شمالك وهي مش دريانه ان اللي على يمينه وعلى شماله بكره هيكونوا ايه اللص اليمين واللص الشمال فربنا يسوع يقول لها بابتسامته الحلوه انت عارفه بتطلبي ايه تقول له طبعا عارفه وانا مش دريانه ما انت داخل ملك وبرضه يفضل مش يعني هي مش فاهمه حاجه اللي بتطلبه ده يضيع عيالها بتطلب حاجة مؤذية وهي مصرة في الطلب قال لها طب بص أقول لك أيستطيعان أن يشربا الكأس التي أشربها؟ قالت له طبعا ده أنا أولادي جدعان جدا يشربوا أي كأس هي مش فاهمة حاجة وأن يصطبغ اصطبغ افتكرت بقى هيلبسوا الأرجوان بتاع الملوك والعز والبهاء وبتاع فعاوز يقول لها أولادك يعني هيشرفوني هي فهمتها كده قالت له يشرفوك قوي يلبسوا أحلى لبس ويشربوا أجمل كاس و... دول ولاد عز برضه قال لها طب بصي بقى الكأس التي أشربها يشربانها والصبغة التي أصطبغ بها يصطبغان انت بدل عاوزة كده هشربه فعلا تلاحظوا ان يعقوب ابن زبدي اول واحد طارت رقبته بالسيف في اعمال 12 وشرب من الكاس ويوحنا اخر واحد من الرسل راح السماء وتعذب طول حياته واترمى في زيت مغلي وشاف ايام صعبة جدا قال لها بدل انت نفسك اشرب ونشربه كأس التي يشربانها ماشي نشربه والصبغة الدم يغطيهم هم كمان ياخدوا بركة لكن هنا معناه ايه ان ربنا يسوع ما عملش اللي هي عاوزاه بالحرف بس عمل اللي هو شايفه مصلحة والمصلحة طلعت ان يعقوب ويوحنا النهاردة دول كواكب في السماء دول عن يمين المسيح له المجد الى الابد فشربوا الكأس إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس ولكن لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك تعالوا نتعلم الصلاة دي في كل لحظة حزن قول له رب أنا مش طالب منك تحلها بالطريقة اللي أنا عاوزها أنا طالب منك تسند قلبي وتشيل عني كاس المر وتعزيني واعمل اللي أنت عاوزه بعد كده اختار النتائج اللي تريحك عاوزها صليب ماشي معاك في الصليب عاوزها قيامة أهلا بالقيامة حتى لو ابتديت بصليب لازم هتنتهي بقيامة فاللي انت شايفه اعمله يا رب آخر حاجة نقولها ايه في اللحظات دي ظهر ملاك يقويه طبعا ربنا يسوع له المجد احنا بنقول له لك القوة منه كل القوة لكن فكرة الملاك اللي بيقويه أو يعزيه حين تصلي وأنت حزين انتظر ملاكا معزيا إيليا لما كان حزين ومكتئب جاله ملاك يصحيه ويقول له ربنا بيقول لك كل بولس الرسول لما كان متثقل جدا جاله ملاك يعزيه وظهر له المسيح بنفسه ما تستكترش على نفسك أيام الحزن في لحظات الحزن الشديد ربنا بيبقى أقرب ما يمكن والملائكة قريبين وواضحين جدا فما تقعدش تزيح في لحظات الغلب والحزن والمرار لا تكون بتزيح معاها أيام عز وخبرات تقعد لك ورصيد لحياتك كلها لما الدنيا بتضيق قوي ربنا بيبقى واضح قوي فتوقع مع الحزن الشديد ان ربنا قريب قوي ظهر له ملاك يعزيه او يقويه فوانت في شدة الحزن قول في نفسك شكلها ايه هانت شكلها هشوف حاجة هلمس حاجة مش لازم شوف بالعين لما التلاميذ كانوا بيغرقوا في البحر قعدوا يصرخوا يصرخوا مثلا قولوا من تسعة مساء لأربعة صباحا أو يعني خايفين من البحر وبيغرقوا لغاية لما خارت قواهم تماما وكادوا يفقدوا الامل شافوا المسيح ماشي مع الموج كده طالع نازل جاي يتمشى ويقرب منهم ويقول لهم ايه ثقوا انا هو لا تخاف بس كان لازم يوصلوا للمرحله دي لما اتعصروا قوي في معصره الزيت لما داقوا جثماني في الليله دي لما كانوا بيموتوا عن اخرهم لما موجه طالعه وموجه نازله بتبهدلهم لقوا الحكايه كانهم بيتفرجوا على المسيح في مجده طالع نازل مع الموج وبيحط ايده كده ثقوا انا هو لا تخاف وقال لهم اللي عاوز يتمشى معايا على المايه كمان يجي يتمشى تعال يا بطرس اتمشى تفاكر الحكايه ايه دي فسحه التجربه تتحول الى فسحه لما نقضيها صلاه واتكال وصراخ تبقى رصيد ليك طول حياتك تبقى قوه ليك توقع ملاكا معزيا لأن معلمنا بولس يقول إيه؟ يعطي مع التجربة المنفذ حتى تستطيع أن تحتمل هتلاقي إيد خفية بتطبطب عليك هتلاقي شخص زي الملاك وقف جنبك هتلاقي أحداث وملابسات بتقولك ربنا بيقولك أنا هو ما تخافش أنا جنبك أنا حاسس بيك أنا عاوزها تمشي كده لكن ده مش معناها إنها خلصت ولا حاجة كله هيبقى خير برضه كله هيمشي صح في الآخر لأن ربنا ما بيغلطش في أحكامه أبدا وعلمنا بولس الرسول اللي احنا شايفينه جبار برضه وعملاق هو كمان جاله وقت حزن شديد جدا مع ان بولس ده صاحب شعار افرحوا في الرب كل حين واقول ايضا افرحوا الواحد يفتكر بقى ان مثل هذا الانسان لا يحزن ابدا يقول في رسالته كورنثوس الثانيه يقول تثقلنا جدا فوق الطاقة حتى أيسنا من الحياة أنت يا بولس ينفع أنت تيأس اللي زيك يقول تثقلنا ده أنت بتشيل جبال قال صدقوني كانت كده تثقلنا جدا فوق الطاقة طب ما أنت اللي قلت إن ربنا ما بيجربناش فوق الطاقة هل ساعتها حسيت فوق الطاقة طب حلتها إزاي دي إيه اللي عداها دي قال ده أنا أقول لكم عدت إزاي قال كان لنا في أنفسنا حكم الموت كي لا نكون متكلين على أنفسنا بل على الله الذي يقيم الأموات يعني إيه؟ يعني لما الواحد يتثقل جدا ويحزن جدا يقول زي ربنا يسوع نفسي حزينة حتى الموت يعني تقول لنفسك إيه آخرتها إيه حتى لو مت هو بيقوم الأموات فبولس الرسول لأنه مغرم بالصليب والقيامة أنقذته الفكرة دي قال له رب اعتبرني موت ما تقوليش اعمل حاجة خلاص انا شايل شيلة فطستني تثقلنا فوق الطاقة فحكمت على نفسي بالموت يعني كان لنا في انفسنا حكم الموت يعني اعتبرت نفسي ميت بقول لك لا قادر اصلي ولا قادر اخد قرار ولا قادر اعمل حاجة انا بني ادم زي الميت دلوقتي مش انت قومت العذر عليا انا الدور شوف بقى تعمل معايا ايه انا مش هعمل حاجة انا تعبت خالص واستويت وخلصت وما عنديش حاجة تاني اعملها وانا بقول لك الدور عليك بقى يا رب كان لنا في انفسنا حكم الموت يعني انا واقف كده زي الميت فيقول بقى المفاجأة الجميلة الحلوة يقول ايه لما قلت له كان لنا في انفسنا حكم الموت كي لا نكون متكلين على انفسنا بل على الله الذي يقيم الاموات يقول الذي نجانا من موت مثل هذا وهو ينجي وسينجي أيضا فيما بعد يعني إيه يعني لما وصلت ان انا قلت له انا عجزت تماما ومت تماما واستويت خالص ربنا مد ايده وطلعني كده زي كاني خرجت من القبر وتكررت كتير معايا فبقيت اقول لكم نجانا وينجي وسينجي فيما بعد يعني هي دي قصة كل يوم تدخل على حزن شديد هيعدي هيعدي ولو وقفت كده بتتفرج وماله قفوا وانظروا خلاص الرب وقف اتفرج لانه اللي عدى اللي فات هيعدي اللي جاي وكل ازمه بتعدي لكن هو هيمد ايده كده ويطلع العذر من القبر ربنا يعطينا ان نخرج من احزاننا ونتمسك بالمسيح له المجد الذي قيل عنه مختبر الحزن لالهنا كل مجد وكرامه